الرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل
بسم الله الرحمن الرحيم آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، برحب بالسيدات والسادة مشاهدي قناة الرحمة آه، في هذا اليوم آه، إن شاء الله بحاول أن نستكمل اللي بدأناها في الحلقة السابقة وكنا بنتكلم عن أسباب تأخر الإنجاب هو الهدف هنا يعني الحقيقة مش ان احنا نعرض اسباب او نسرد اسباب لكن هو الهدف ان انا يعني القي ضوء على اسباب معينة يمكن تفاديها يعني الهدف من كلامي هنا ان انا ادي للسيدات والسادة المشاهدين آه، ان فكرة عن الاسباب اللي يمكن تفاديها وذلك لتجنب تأخر الانجاب او تجنب حدوث مشاكل تعرض السيدة او الرجل للتأخر أو التعثر في الإنجاب بدأت الحلقة السابقة بالحديث عن الأسباب الخاصة بالرجل وكنت وصلت الحقيقة في الحلقة الماضية للأسباب اللي هي خاصة بالمخ والغدة تحت السريرية والغدة النخامية آه، كنا وصلنا للأسباب الخاصة بالخصية والحقيقة أنا كنت بس عن نفسي ألقي الضوء على آه، شيء من الحاجات المهمة الخاصة بأسباب آه، الخصية ال- آه، المؤدية إلى التعثر في حدوث الحمل أو تأخر الإنجاب عند الرجل ال- ال- ال- الشيء اللي بنوجه إليه آه، يعني الأمهات والآباء حتى في سن الأطفال الصغيرة الطفل ممكن يتعرض لبعض الحاجات اللي هي ممكن تكون سبب أساسي في تعثر آه، الحمل أو تأخر الإنجاب عند الرجل لما يكبر في سن البلوغ وهي تعرض الخصية لعدة أشياء أول شيء منها اللي هو ال ال ال الخبطات أو أن الطفل يعني آه، يقع أو ي- ي- يخبط في الخصية أو يعني ي- ي- يضار بأي شكل من الأشكال في الخصية وده في الحال يجب الكشف على الخصية ويجب علاجها في الحال لأنه ده آه، العلاج المباشر والسريع ممكن أنه ينقذ الخصية من تعرضها للتلف أو تعرضها للتليف أو تعرضها لمشاكل بتظهر فيما بعد في سن البلوغ ده مهم جدا يعني الطفل لما يقع على الأرض أو يحصل له خبطة أو آه، وهو ماشي في الشارع آه، آه، تحدث له لا قدر الله حادثة لازم الكشف سريعا على الخصية وذلك للعلاج السريع وتفادي المشاكل اللي ممكن تحدث لها الشيء الآخر اللي مهم جدا في الطفولة أو في حياة الطفل وهو التعرض لالتهابات الغدة النكفية احنا طبعا في الفترة اللي فاتت دي سمعنا كثيرا عن التهابات الغدة النكفية وكانت آه، بدأت تنتشر في بعض ال- المحافظات وبعض الأماكن آه، وكانت الحقيقة نوع من الرعب اللي بدأ ينتاب آه، كثير من الناس لأنه طبعا معروف أن التهاب الغدة النكفية دايما بيصاحب هذا الفيروس اللي بيؤدي لهذا- لالتهاب هذه الغدة أنه دايما عنده قابلية وشراهة لأنه يصل الخصية ويعني بيؤدي إلى تدمير آه، الخصية بشكل كبير جدا وبشكل يعني قد يكون كامل وبالتالي بيعرض الخصية لعدم إنتاج الحيوانات المنوية وبالتالي فقدان القدرة على الإنجاب فيما بعد ده مهم جدا ان احنا لما نلاقي في طفل عنده التهاب في الغده النخية علاجه سريعا جدا والاتجاه الأ- مش يعني لا نعتمد بقى على آه، المضادات الحيوية والوصفات كل آه، شخص بيدلي بدلو حاليا طبعا في حقل ال- ال- ال- الطب يعني لا ال ال هذا ال هذا النوع من الالتهابات في الغدة النكفية الذي يجب علاجها بطبيب متخصص في من أطباء الأطفال وعلاج سريع ومكثف بحيث ان انا اتفادى الاثار الجانبيه هذا الالتهاب على الخصر لانها يعني بنشوف حالات كثير جدا تعرض لها آه، الاطفال وادت الى تاخر الانجاب عندهم آه، من الاشياء برضو اللي هي بت- بتحدث للطفل وده يمكن طبعا في مع تقدم ال- ال- ال- الفحوصات وتقدم آه، ال- ال- ال- الكشف المبكر على الاطفال وتواجد دايما طبيب الاطفال داخل غرفه العمليات اثناء الولاده ده ادى الى ان احنا نكتشف الخصيه المعلقه او الخصيه اللي هي بتكون ما وصلتش لخارج الجسم وبالتالي نكتشفها سريعا ويتم اجراء العمليه الخاصه بها لانزالها لان تركها داخل الجسم او داخل جدار البطن او داخل البطن عامه طبعا يؤدي الى ضمورها وعدم قدرتها فيما بعد على افراز الحملات المنويه وبالتالي ضعف الانجاب او عدم القدره تماما على الانجاب. الثلاث حاجات دول خاصين بالطفل ومهمين جدا واحنا لما بنتكلم بنوجه عنايه السيدات الامهات الى اكتشاف هذا الشيء في مبكرا ومحاوله علاجه مبكرا وذلك تفاديا للمشاكل اللي ممكن تحدث فيما بعد. طبعا ده فيما بعد الشخص لما بيكبر او بيوصل سن البلوغ في حاجات ممكن تجد على الخصيه زي وجود ما يسمى بالدوالي الخصيه والحقيقه هي منتشره بشكل كبير يمكن نتيجة طبيعة عمل جزء كبير من الناس الوقوف فترات طويلة الجلوس فترات طويلة الأعمال اللي هي بيكون فيها نوع من الإجهاد الشديد وحمل أشياء ثقيلة كل ده طبعا بيعرض الشخص اللي بيقوم بهذه الأشياء سواء كان جالس فترات طويلة واقف فترات طويلة بيشتغل حتى وبيحمل أثقال كثيرة أو بينقل شيء أو بيحرك شيء ثقيل من مكان لآخر ده بيعرضه طبعا لوجود الدوالي حول الخصية والحقيقة الدوالي دوال الخصية يعني علاجها سهل وبسيط يعني ممكن ان بيتم اخذ بعض الادوية لفترة شهور معينة وفي حالات كثيرة بتستجيب بعض الحالات لا تستجيب وبتحتاج اجراء عملية ربط لهذه الدوالي من حول الخصية بحيث ان انا اخف الضغط على الخصية وبالتالي اقلل درجة الحرارة المحيطة بالخصية وبالتالي اخف درجة الحرارة اللي بتأثر على تكوين وسرعة وحركة الحملات المنوية هنا طبعا اجراء عملية الدوالي في حالات كثيرة جدا طبعا بيحدث تحسن كبير بعد العملية بشهور قليل الحقيقه كنت عايز اشير لنقطة معينة يعني ده من من مجال العمل ومجال الخبرة لانه الحقيقة انا بنتعرض ل يعني لهذا السؤال كثيرا يعني شخص رجل تم عمل له علاج وما استجابش اجرى عمليه دوالي ربط الدوالي الخصيتين وخد علاج بعدها وفات فتره شهور ست شهور سنه سنتين ونفس الوضع هو موجود ولا يحدث فيه تحسن احيانا في بعض الناس بتلجا الى اجراء العمليه مره اخرى وعلى اعتماد ان العمليه في المره الاولى ما كانتش موفقه وما جابتش النتيجه اللي هي المطلوب منه يقوم يتم اجراء العمليه مره اخرى وبالتالي برضه بنجد ما فيش تحسن بعد اجراء العمليه انا الحقيقه عايز اقول معلومه يعني قد تكون معلومه شخصيه يعني مش بعممهاش لكن انا يعني كشفت على اعداد كثيره جدا من الرجال اللي هم عندهم ضعف في الحيوانات المنويه وضعف في العدد او الحركه واجروا عمليات دوال الخصيه مره واحيانا مرتين ولم يحدث تحسن فانا وجدت فعلا انه الشخص الذي لا يحدث له تحسن بعد اجراء العمليه الدو... ربط دوال الخصيتين بعدها في خلال ست شهور او سنه لا يحدث له تحسن كثير جدا يعني من الع... من النادر ومن العسير ان انا الاقي شخص اجرى عمليه الدوالي وما حدثش له تحسن بعد ست شهور او سنه ان الاقي فيه تحسن بعد كده بالتالي ال... ال... بيبقى في هذا ال... المجال ان انا لما الاقي شخص بهذا الشكل ما ضيعش عليه وقت كتير يعني بيجي لي اشخاص الاقي رجل متزوج من سبع سنين ثمان سنين عشر سنين وعمل الدواء الخصيه مره ومرتين وما زال التحاليل لا تصلح ان يحدث منها انجاب بالطريقه العاديه في الحاله دي تضييع الوقت واعاده الادويه واعاده لانه طبعا الشخص بيجي احيانا بيكون استهلك في ال في ال في الكشف وفي ال في الادويه وفي ال يعني في الفحوصات هنا في, في الوقت ده يعني انا بنجد ان هو فعلا اجراء بقى الاخصاب المساعد وعمليات الحقن المجهري او اطفال هو ده بيبقى السبيل المناسب الحقيقه ده نصيحه بوجهها للاشخاص لانه بعض الناس تيجي تقول طب اخد علاج تاني طب هندي علاج بعد 8 سنين و10 سنين وعمليه مره واثنين ده الحقيقه بيكون غير جائز يعني ان انا لانه يعني ده من ال... انا انا بعتبر ده راي شخصي او راي انا كونته من خلال عملي ومن خلال الخبره اللي اكتسبتها في مجال العمل انه فعلا التحسن بيحدث بعد اجراء عمليه ربط دوال الخصيه مباشره في خلال شهور قليله بيكون تحسن وطفره بتحدث بين التحاليل قبل العمليه وبعدها وبيتم حدوث الحمل بسهوله جدا اللي ما بيتحسنش صعب جدا ان هو يتحسن ده من ال ال ال يعني النقطة اللي كنت عايز أوضحها نقطة جانبية يعني ما يجراش حاجة دوال الخصية زي ما قلنا علاجها لما بتجيب نتيجة فعلا بتكون نتيجة أو طفرة كبيرة جدا خاصة لما يكون أجري عملية ربط الدوالي بطريقة سليمة وشخص متخصص ويكون فاهم هو بيربط ازاي أو بيعمل العملية عن في أنهي على أنهي مرحلة أو أنهي مستوى من المستويات وبالتالي فعلا بتجيب نتيجة بتكون يعني مبهرة لما تكون فيه تحسن يعني السبب اللي بنجده برضو في الخصية ما يسمى بالقيلة المائية والقيلة المائية ممكن تكون موجودة قيلة مائية يعني أولية ناتجة في الخصية نتيجة الالتهابات أو نتيجة شيء غير معلوم يعني من من غير شيء نجد فيه تكون لكمية من المية في حول الخصية هذه المية اللي حول الخصية بتضغط طبعا بتضغط على الخصية وبتؤدي إلى نوع من الضعف والضمور هستأذنكم في فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفاني الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة الظهر موعد صلاة الظهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بسم الله الرحمن الرحيم آه، نستكمل آه، مع حضراتكم الأسباب آه، الخاصة بتأخر الحمل عند الرجال وكنا وقفنا عند نقطة القيلة المائية أو تكوين مية حول الخصية وقلنا إن ده طبعا برضو بيؤدي إلى نوع من الضمور والتلف في الخصية ويجب علاج هذا التكون المائي حول الخصية سريعا احيانا بتكون زي ما قلنا بتكون آه، تجمع آه، مائي او قيله مائيه آه، مبدئيه او اوليه بت- بتحدث نتيجه التهابات او نتيجه آه، آه، اجهاد شديد او ايا كان واحيانا بتكون ناتجه من احدى العمليات اللي تمت زي عمليه ربط الدوالي او ايا كان عمليه آه، اجريت على الخصيه لكن تكوينها لازم يعالج سريعا بان احنا ب- بن- بنزيل هذه ال- المياه من حول الخصيه وبالتالي ادي فرصه ان الخصيه تكون آه، واقعه في مكان سليم ليست تحت ضغط وبالتالي آه، احاول ان انا آه، افادي هذه الخصيه التلف والضمور نتيجه الضغط من التجمع المائي. آه، التهابات الخصيه والتهابات ما يسمى بالبربخ وهو المكان من الخصية اللي بتجمع فيه أو تخزن فيه الحيوانات المنوية يجب برضو علاجه علاج سريع أحيانا ده بيكون أح- التهابات بكتيرية يمكن تكون نتيجة سبب بسيط جدا التهاب في بصيلة من بصيلات الشعر في هذا المكان أو تكون نتيجة انتقال ميكروب من مكان في الجسم لهذا ال- المكان علاج ال- ال- الالتهابات القسية والبربخ يجب أن تكون سريعة جدا ويجب أن تكون بالمضادات الحيوية اللي هي الموجهة تماما ناحية الميكروبات الموجودة وإذا احتاجت لإجراء مزرعة يجب سريعا عملها واتخاذ كل التدابير اللازمة لإيقاف الالتهاب سريعا وذلك تفاديا لحدوث الضمور أو التلف ال- في الخصية آه، الحقيقة برضو من ال- آه، يعني ال- آه، الأماكن اللي بيحدث فيها التهابات وبيحدث فيها مشاكل وبتكون سبب من أسباب تأخر الإنجاب عند الرجال اللي هي التهابات البروستاتا والحويصلات المنوية الحويصلات المنوية طبعا التهاباتها أقل قليلا لكن التهابات البروستاتا الحقيقة بتبقى موجودة في عدد كثيرة وده بتا يعني يجب ان هي تعالج برضو علاج سريع لان ترك التهابات البروستاتا بتاثر على آه، آه، الحيوانات المنويه اثناء خروجها ان بتتعرض للالتهاب او الميكروبات اللي بتكون موجوده او البكتيريا او ايا كان السبب اللي موجود في البروستاتا لانه آه، الحيوانات المنويه اثناء خروجها بتمر على البروستاتا وبالتالي اي التهاب في البروستاتا ممكن ياثر على حل- الحيوانات المنويه على حركتها او على العدد اللي هو خارج. يجب علاج البروستاتا علاج سريع ويعني يكون بدون تأخير في سبب برضه ولو انه قليل بسيط يعني بنشوفه قليلا اللي هو وجود بعض العبوه الخلقيه في الاعضاء التناسليه للرجل وده احيانا بيبقى في بعض الحالات علاجها سهل وميسر جراحيا وبعض الحالات يمكن بيكون علاجها صعب وبالتالي بنلجا في هذه الحاله الى اخصاب المساعد عن طريق الحقن المجهري او اطفال انابيب. الحقيقه ارجو ان انا اكون يعني اديت صوره يعني عامة على الأسباب الخاصة بالرجل وأنه الاكتشاف المبكر لهذه الأسباب هو أهم شيء في الموضوع أن احنا نكتشف السبب ونقوم بالعلاج مبكرا لو تطرقنا للأسباب الخاصة بالسيدة طبعا السيدة عندها عديد من الأسباب اللي ممكن تكون سبب في تأخر الإنجاب ولذلك يعني احنا دايما الفحوصات بالنسبة للرجل بتكون محدودة في عدة اشياء هنتطرق لها فيما بعد لكن بنحاول دلوقتي ان احنا برضو نلقي الضوء على الاسباب الخاصة بالسيدة واللي ممكن تكون سبب في تأخر الانجاب من اولى الاسباب اللي احنا بنشوفها في عملنا وتعتبر من اكثر الاسباب شيوعا هو التأثير أو هو الاختلال في التبويض وده بيمثل يعني جزء كبير جدا من الحالات اللي احنا بنقابلها في الشغل وفي عياداتنا وفي شغلنا عامة اللي هو التبويض معايا اتصال الأستاذ هاني من بني سويس السلام عليكم أهلا بيك
لو سمحت عندي ابني عنده سنتين أيوة
وعنده خصية واحدة ايوه
وكان مره كده بالليل او مرتين لقيت الخاصيه نازله كده اللي هي الثانيه في الشمال ايوه
خاصيه صغيره شويه كده آه، فده نعمل له عمليه ولا يبقى وضعه ايه؟
طب هرد على الاستاذ هاني حاضر آه وطبعا الطفل خصيه واحده يمكن لسه بنتكلم دلوقتي ان الخصيه ما يسمى بالخصيه المعلقه وده طبعا الطفل عنده سنتين فمعناها ان الخصيه معلقه منذ الولاده بقى لها سنتين ده يعني ممكن يكون ادى الى تاثير آه، يعني عكسي على الخصيه نتيجه وجودها في وسط غير مناسب ولكن هذا الطفل يجب عرضه سريعا على آه، يعني طبيب متخصص في جراحه آه، آه، الاطفال آه، واكتشاف مكان الخصيه المعلقه ومحاوله آه، انزال هذه الخصيه الى مكانها الطبيعي في أسرع ما يكون أملا أن تكون الخصية ما زالت سليمة أو على الأقل جزء منها سليم وبالتالي يعني نحافظ على قدرة هذا الطفل فيما بعد على الإنجاب لأن احنا زي ما قلنا أنه تعليق الخصية داخل جدار البطن أو داخل البطن بيؤدي إلى نوع من التلف والضمور الخاص بها فيجب سريعا عرضه على طبيب متخصص في جراحة الأطفال وذلك لإجراء إنزال لهذه الخصية إلى مكانها الطبيعي خارج الجسم مع اتصال اخر استاذ خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اتفضل- دكتور؟
اتفضل اهلا بيك آه، لو سمحت ممكن آه، كنت أنا عملت آه، عملية دوالي من سنتين ايوه فالمهم آه، ردت عليا تاني ايوه
ف ألو اتفضل اتفضل يا استاذ معاك
فالمهم اللي رجعت لدوالي تاني فأنا كنت اتأخرت في الإنجاب ايوه
فأنا كنت عايز ألاقي حل بس معلش يعني في الموضوع ده
طيب انت ردت عرفت عن طريق ان حد كشف عليك ولا انت عملت تحليل وظهر فيه النوع من الضعف او التاخر لا عملت تحاليل تحاليل اظهرت ان ما زالت ال ال يعني دوالي الدوالي موجودة آه.
اه طب هو طبعا زي ما انا يعني ذكرت في بدايه الحلقه وقلت انه اجراء عمليه الدوالي آه، المفروض انه بيحدث بعده تحسن في خلال شهور قليله. ما زالت التحاليل بتقول ان انه فيه ضعف او فيه نقص في آه، حركه الحيوانات المنويه او عددها او ايا كان ال- ال- ال- الخلل الموجود ممكن في بعض الاحيان زي ما قلنا انه العمليه ما تجراش سليم وفي الحاله ديت لو اجريت بطريقه سليمه آه، قد تعيد الخصية إلى وضعها الطبيعي وإلى نشاطها الطبيعي وبالتالي هيكون في أمل كبير جدا في التحسن فيجب أن حضرتك ي- يعني عرض على طبيب آه، بداية أمراض تناسلية ل- آه، لفحص الخصية وتأكيد على وجود دوالي من عدمه يعني لازم برضو نشوف في البداية هل الدوالي فعلا رجعت أو هي موجودة أو تكونت تاني ولا الخصية خالية من هذه الدوالي وبالتالي لو كانت موجودة يتم إجراء العملية بواسطة يعني طبيب متخصص ماهر في هذه العملية وبالتالي ممكن يحدث تحسن كبير لكن إذا كانت الخصية لا تعاني من وجود هذه الدوالي وبت- ففي الحالة ديت هيكون المشكلة في الخصية ذاتها هيكون المشكلة ذاتها في انه آه، آه، قوة الخصية على آه، افراز وتكوين الحيوانات المنوية والحركة وعددها والحيوانات السليمة هتكون خاصة بالخصية ذاتها وبالتالي في الحالة دي يعني يجب آه، الاتجاه لطريق اخر اللي زي ما قلنا اللي هو الحان المجالي او الاخصار المساعد مع اتصال ثالث الاخت انتصار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاخت سارة انا اسف السلام عليكم ازي حضرتك يا دكتور اهلا بيكي آه والله يا دكتور هو انا بس كان عندي آه ابني عنده خمس سنين ايوه وكان اتخبط آه وهو بيلعب يعني فلقيت الخصيتين آه بقوا وارمين كده ايوه آه، بس بعد يومين او ثلاثة الحمد لله ما فيش مشكلة وبقوا رجعوا تاني لحجمهم الطبيعي تمام فهل في, في داعي ان انا اوديه لل- للد- للدكتور ولا خلاص ما- والله هو طبعا آه، يعني واضح ان ال- الامور يعني الحمد لله كانت آه، بسيطه وان يمكن ده كان نوع من الارتشاح نتيجه الخبطه آه، اللي هو تعرض لها فده بيؤدي الى تجمع بعض الماء في انسجه ال ال ال الكيس نفسه الخارجي وبعد ما بت ما بتخف اثار الخبطه بن- بنعتبرها ككدمه في في مكان في الجسم آه، رجعت ال ال الامور لطبيعتها بس برضو يجب عرضه على آه، طبيب يفحص آه، حجم الخصيه بحيث ان هو يطمئن انه حجم الخصيه آه، سليم وانه ماشي مع السن بتاعه وبالتالي تكوني في حاله اطمئنان ان شاء الله يعني لكن طالما ان ال- تجمع الماء اختفى سريعا ده مش هيكون له اثر على الخصيه ان شاء الله معايا الاستاذ محمود من البحيره السلام عليكم السلام الله وبركاته يا دكتور اهلا يا استاذ محمود يقول لحضرتك ان كنت عامل عمليه في اتصال خصي عشان السرطان ايوه فمنيت لحضرتك بس ده ياثر على الانجاب ولا حاجه؟
آه، حضرتك آه، يعني اخدت علاج بعد العمليه خدت كيماوي اه اخدته لمده قد ايه يعني حوالي خمس شهور خمس شهور طبعا يعني طبعا ال- العلاج الكيماوي يا استاذ محمود بيأثر على خلايا الجسم عامة بما فيها الحيوانات المنوية اللي تعتبر خلية من خلايا الجسم يعني لكن الحقيقة في آه، أدوية من أدوية العلاج الكيميائي أو آه، ال- آه، حتى الإشعاع دي بتأثر تأثير بيكون تأثير قصير ال- ال- الأمد يعني آه، بعد فترة تأثيرها بيختفي عن ال- ال- الخلايا في ال- في الجسم حضرتك اللي هيحكم بإذن الله اللي هو الطبيب المعالج وإجراء آه، فحص لتحليل سائل منوي آه، إذا كانت الأمور طبيعية فهتكون إن شاء الله الخصية سليمة ولم تتعرض لشيء آه، كبير وإنه يكون تأثير العلاج الكيماوي آه، تلاشى من الجسم وبالتالي هتعود الخصية لحالتها الطبيعية لو كان في بعض التناقص أو ما شابه ذلك ممكن أن آه، طبيب الأمراض التناسلية بيساعد الخصية على الرجوع لحالتها الطبيعية عن طريق الأدوية المنشطة والأدوية اللي تعيد الخصية إلى نشاطها وقوتها الطبيعية فده يعني يجب إجراء تحليل سائل منوي ثم عرضه على طبيب أمراض تناسلية وإيجاد الحل اللي هو مطلوب إذا كانت سليم خلاص يبقى الأمور ما تأثرتش إذا كان في بعض النقص فممكن تعويضه بالأدوية وإعادة الخصية إلى حالتها الطبيعية آه، ال ال ال الأسباب الخاصة بالسيدة زي ما تحدثنا قلنا ان التبويض او الاضطراب في التبويض والحقيقة بيمثل اكتر من آه، 25 او 30% احيانا في يعني اوقات معينة بنجد ان آه، موضوع التبويض بيصل احيانا ل 50% من اسباب تأخر الانجاب عند السيد ويعني الاجتهادات فيه كثيرة والأدوية فيه كثيرة والبروتوكولات العلاج كثيرة لكن الحقيقة عايز يعني أتكلم في نقطة بس آه، واحدة إنه علاج آه، اضطراب التبويض عند السيدات يجب أن يكون دائما على أساس علمي للأسف انه آه، يعني آه، بشوف حالات كثيرة جدا بتاخد أدوية منشطة ليست مناسبة لحالة هذه السيدة معنا اتصال مدام شادي السلام عليكم الو ايوه يا مدام شادي السلام ورحمه الله وبركاته مع حضرتك ما
اهلا بيك اتفضل يا دكتور لو سمحت انا رجلي وجعاني وفي حدواني ايوه
ولما بنام بالليل بحس ان يكون فيها كهرباء مهما دست فيها احس ان هي بترتعش ايوه طب اعمل ايه يا دكتور وبعدين حو- فيها عروق زرقاء
حضرتك آه، في حمل ولا انت حضرتك ما فيش لا ما فيش حمل الحمد لله
طيب حضرتك يعني ال- ده الدوالي اللي هي خاصة بالرجل الحقيقة دي بتبقى يعني آه، يعني تخصص لدكتور في الأوعية الدموية إذا كانت سواء في السيدة أو في الرجل يعني هذه الدوالي بتبقى بعيدة في العلاج بتاعها عن دوالي الخصية يا مدام شادي فحضرتك برضو هتستشيري آه، طبيب أو جراح متخصص في الأوعية الدموية هيفيدك جدا لأنه ده في الغالب إذا كانت خفيفة هيدي أدوية إذا كانت زيادة ممكن يتم إجراء بعض العمليات لها زي الحقن وال... و... وإزالة ال... ال... الأوردة اللي هي الزيادة أو اللي هي الدوالي الزائدة فالحقيقة يعني هتبقى تخصص بعيد عن النساء شوية هو تخصص خاص بالأوعية الدموية لكن هو سهل يعني علاجه بسيط يعني مفيش مش ممكن حالات بتصل انك تلبسي آه، شراب طبي فقط آه، بتاخدي بعض الأدوية وبعض التمرينات بتتم للرجلين او لو هي الامور زايده بت- بتصل الى اجراء بعض العمليات برضو اللي بتبقى بسيطه وان شاء الله ت- ت- تكوني بخير يعني آه، هعود تاني آه، طبعا في فرق بين ال- دوال الخصية ودوال الرجلين آه، ده مالوش علاقة يعني ده شيء بعيد عن ده يعني حتى لو في راجل عنده دوالي في الرجلين ما اعتقدش ان هو دايما هيبقى او في الغالب هيكون عنده دوالي في الخصية او العكس ده حاجة وده حاجة لانه مصدر الأوردة هنا بالنسبة للخصية غير مصدر الأوردة بالنسبة للرجل وبالتالي فدول غير مرتبطين ببعض يعني بصورة مباشرة يعني آه، التبويض ال- آه، كنت عايز أوضح النقطة فيه أنه إحنا بنشوف آه، طرق علاج لتنشيط التبويض الحقيقة بتتم بدون أي أساس علمي وده المشكلة اللي احنا بنعانيها واللي احنا عايزين نوضح كيف يتم علاج آه، ال- ضعف التبويض او اختلال التبويض عند السيدات بطرق سليمة قبل ما اتكلم هاخد هذا الاتصال آه، السيدة ام محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن استفسر يا دكتور اتفضلي آه، انا عندي ابني اول ما كان مولود عادي يعني طفل عادي تمام وبعدين طهرناه يوم السابع عند دكتور جراح هنا و- وبعد فتره كده بعد شهر او اتنين بقيت الاحظ ان ايه العضو عنده دايما غطسان لجوه مم.
رحنا كشفنا عن عليه مرتين اتنين عند الدكاتره جراحين كبار قالوا دي بدانه يعني أي.
هو سمين شويه ايوه ايوه بس ابني الوقت كبر وبقى عنده سنة ونص وبيمشي وجسمه خس ولسه العضو برضه غطسان لجوه ومش عارفه ده يأثر عليه وهو كبير لا لا هو طبعا حضرتك العضو بالنسبة للطفل سنة ونص آه، بيكون يا دوب برضه حاجة بسيطة والحقيقة الحقيقة في أحيان كثيرة بيكون آه، عملية الطهارة اللي أجريت للطفل بتكون أقل من اللي المفروض كان يجرى يعني بي- الطبيب اللي- أو الجراح اللي عمل الطهارة ترك جزء من الجلد أكتر فبيكون بارز للخارج والعضو داخل للداخل وده ما بيأثرش على حاجة هو طبعا المفروض آه، يعني الأم وهي بتنظف الطفل بتعيد الجلد الخلف لأنه بقى تحتيه بعض الالتهابات وبعض ال- تجمع الإفرازات فيجب إزالتها علشان ما تعديش الالتهابات بالنسبة للعضو للطفل الصغير لكن الحقيقة سنة ونص ما ت- يعني دايما احنا لا نحكم على الطفل إلا بعد سن البلوغ لأنه الطفل الصغير العضو الذكري بتاعه يعني بيبقى بسيط برضه يعني مش لازم هيكون ظاهر أو باين وممكن الجلد حوله بتكون مغطياه لكن احنا الطبيب لا- اذا فحص العضو لانه بيفحصه من الداخل وبقى عارف بداية العضو منين فالطبيب هيطمنك ويقول لك ان ده العضو ده سليم وطبيعي او ان العضو مثلا لا قدر الله فيه ضعف ولو انه برضه ما نقدرش نحكم على طفل سنة ونص ونقول انه في حاجة في الغالب هيكون سليم يعني على حسب برضه ما احنا بنشوف بعض ال- الاطفال بيكون سنتين وثلاثة واربعة والعضو ما زال لسه آه، صغير وداخل لجوه والجلده مغطيه عليه ده شيء بيبقى عادي ما فيش منه مشكله معايا اتصال اخر طيب معلش انقطع الاتصال هنرجع له تاني آه، التبويض وعلاج التبويض بداية التبويض ده عبارة عن بويضة بتنمو من بداية آه، أيام الدورة وبتصل إلى منتصف الدورة أو ال- آه، الشهر وبتخرج من الكيس بتاعها بتجد طريقها حاجة من اتنين لا إما تدخل في قناة فالوب وتوصل للرحم ويتم تلقيحها ويتم حمل أو البويضة ما توصلش لقناة فالوب وبتذهب إلى الحوض وت... وت... ويحصل لها آه، امتصاص وتنتهي قصتها البويضة الضعيفة ما بتوصلش للمرحلة دي بتمشي ببطء وما بتقدرش انها توصل للاكتمال او بتكتمل لكن ما بتقدرش تخرج من الكيس اللي هي متواجده فيه اللي هو ما يسمى بحوصله جراب ان كان الضعف في النمو او عدم الخروج ده له علاج لكن الحاله العامه للسيده او بمعنى اخر نسبه الهرمون اللي موجود في جسم هذه السيده ما سبب هذا التاخر في التبويض هل هو نوع من ضعف التبويض المزمن عند السيدة هل هو نوع من التكيس على المبيض اللي هنقول يعني ايه تكيس على المبيض دلوقتي هل هو نوع من أدوية السيدة بت... بت... بت... بتأخذ هذه الأدوية بتأثر على التبويض كل نوع من هذه الأنواع محتاج علاج بطريقة معينة يعتمد على نسبة الهرمونات الموجودة داخل الجسم يعني أنا المفروض أن قبل ما ابدا اي علاج منشط لاي سيده لازم اجري اختبارات الهرمون او ما يسمى بال hormonal profile اللي موجود في هذه السيده الهرمونات الخاصه بالتبويض وعلاقتها ببعضها هرمون ال FSH وكلنا نعلمه وال LH والبرولاكتين وهرمون التستوستيرون هذه الهرمونات هي منظومه المنظومه دي لها علاقه ببعضها ما يجبش ان انا اخلط شيء بشيء لانه لو وجدت الهرمون ال FSH عالي بدرجه كبيره العلاج بيتم بطريقه او بادويه معينه لو وجدت هرمون LH عالي بطريقه كبيره العلاج بيتم بطريقه معينه لو وجدت ان الهرمونين الاثنين ال FSH وال LH عاليين بطريقه معينه بيتم العلاج بادويه مختلفه وهكذا اذا انا بحاول ان انا اوصل لتشخيص الحاله لانه في حالة بيكون فيها هرمون الاستروجين عالي جدا يجب في هذه الحالة ما تديش أدوية تساعد على زيادة هرمون الاستروجين حالة فيها LH او هرمون LH عالي قوي ما يجبش ان انا ادي ادويه تزيد من هذا الهرمون يجب ادي الادويه اللي تعكس ان هذا الهرمون يعود الى معدلاته الطبيعيه اذا الموضوع مش موضوع عشوائي ولكن للاسف حالات كتير بيتم علاجها عشوائيا وده بتز- بتزيد الضرر وبتؤدي الى نوع من الضعف اكثر واكثر في التبويض او في العلاج وتاخر وتعثر بشكل لانه ح- يعني آه، آه، حالات كثيره آه، ما بيطلبش منها اي نوع من ال- من من التحاليل يعني بشوف حالات سنه وسنتين وثلاثه متزوجه واخذت ادويه منشطه يمكن متعدده ومكثفه ومفيش نتيجة ننظر هل هذه السيدة تم إجراء لها عمل هرمونات ما نجدش عملت هرمونات وبالتالي العلاج بيتم عشوائي وكأنه أنا يعني بعمل نوع من ال من ال- ال- التسوية لكل السيدات وأدي علاج كله متساوي وده طبعا لا يصح لأنه كل حالة يجب علاجها بطريقة معينة حسب وضع الهرمونات وحسب وضع التبويض عندها أو سبب ضعف التبويض معايا اتصال اخت نايد من الشرقيه السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، لو سمحت حضرتك آه، عندي سؤال اتفضلي
آه، انا حضرتك انا يعني خلفت مرتين وولادي كويسين تمام وجيت آه، تالت مره خلفت والطفل طلع آه، منغولي تمام وهو توفى يعني ايوه فلو خلفت تاني هيبقى نظامه يا هيبقى برضو اصل يعني هنا الجماعه مخوفيني وكده بيقولوا ما تخلفيش يعني وكده عشان ايه مش يبقى زي اخوه كده السن كام سنه يا مدام نايد انا عندي 34
تمام آه يعني اطمن حضرتك ان هو يعني الطفل المغولي او الطفل اللي هو الداون سندروم الحقيقه ده في جميع الأحوال وجميع ال- ال- الأوقات بتكون آه، شيء عارض لكن آه، بيسببه آه، أو يعني بيزيد نسبته في بعض الناس معينين خاصة لما تكون السيدة سنها آه، تخطى سن الأربعين آه، تكون السيدة سنها تخطى آه، آه، آه، وزن ال- السيدة بيكون وزن كبير قوي أحيانا بتكون سبب سيدة بتعاني من مرض السكر أو البول السكري لفترة طويلة فبعض الحالات بيكون فيها ما يسمى بال risk factor أو معامل الخطورة لكن احنا دلوقتي بالنسبة لك آه، حدوث هذا ال- ال- هذه المشكلة ووجود الطفل المنغولي اللي ظهر عندك ده شيء عارض تماما وليس له أي علاقة بأنه يتكرر تاني يعني ده شيء عارض وتماما آه، ان شاء الله لا- لن يتكرر بالنسبه لك لو حدث حمل في الفتره حضرتك اللي هي في السنتين اللي جايين او الثلاثه اللي جايين دول آه، ومع ذلك آه، في تحاليل وفحوصات بتجرى اثناء الحمل لاظهار آه، آه، هل هذا الطفل سليم او لا قدر الله اصابه برضه هذا المرض آه، التحاليل دي بتجرى في الشهر في نهايه الشهر الثالث والرابع منها اجراء الموجات الفوق صوتيه وبنشوف حاجه في الطفل معينه كده سمك ال- الجلد آه، خلف رقبه الطفل له آه، دلاله معينه مهمه جدا آه، تحاليل بنجريها في الدم للسيده برضو لها دلالات مهمه جدا آه، اجراء آه، الموجات فوق الصوتيه رباعيه الابعاد برضو لها آه، دلاله كبيره جدا هذه الاشياء كلها بتجتمع مع بعضها وبتؤكد ان الطفل بيكون سليم اذا احنا عايزين نتمادى اكتر في الفحوصات بيتم اجراء تحليل لعينه من السائل الامنيوسي حول الجنين وده طبعا بتكون اكيده تماما لانها بتبين نوع الكروموزومات اللي موجوده في الخلايا الجنينيه وبالتالي بتؤكد سلامه الجنين فده يطمئنك انه ده شيء عارض وان الحمل آه، وارد وتحملي باذن الله ما يكونش فيه آه، تكرار لمثل هذه الحاله معايا اتصال اخر الو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم.
استاذ مصطفى السلام عليكم ربنا يخليك آه، بعد كده كنت عاوز اسال حضرتك انا انا عندي تحصيل السائل المنوي كان صفر ايوه وحللت برضه رحت للدكتور وعملت معاه التحاليل كده قال لي طلب مني بعض التحاليل يعني فعملتها قال لي لقيت ال FSH 13 و2 من 10 ايوه وال LH 6 و9 من 10 ايوه
وتسترون آه، total 248 ايوه
و الدكتور طلب مني تحليل تاني اللي هو ال FSH total testosterone
تمام ال FSH طلع فيه 23 أ- اعدت التحليل تاني يا استاذ مصطفى تحليل السائل المنوي ولا هو هو مره انا انا انا عملت واحد لا انا انا لا عملته كم مره يعني النتيجه بتطلع 8 0 يعني.
بتطلع ما فيش حيوانات منوية ظاهرة في التحليل آه.
يعني مم. هو ده طبعا آه، بيعتبر نوع من آه، آه، آه، يعني آه، انحباس في الحيوانات المنوية حاجة من اتنين لما يكون في انسداد في الحبل المنوي اللي هو بيخرج من خلاله الح- الحيوانات المنوية أثناء القذف لإما بيكون في ان الخص نفسها لا تفرز او لا تنتج الحيوانات المنوية الحقيقة اللي هيفيدك لانه واضح طبعا ان كده ه- هتخش في متاهه التحاليل والهرمونز وحلل ورجع وودي ده كله مش هيفيدك ال- في ال- ال- الفا- الفايده اللي هي تستطيع انك تحصل عليها هي اجراء عينه من الخصيتين آه، آه، تتم تحليل هذه العينة وإثبات وجود حيوانات منوية من عدم وجودها موجود حيوانات منوية يبقى ده عندنا انسداد في الحبل المنوي وبالتالي هنلجأ للإخصاب المساعد إذا لا قدر الله طلع سبب من أسباب ضمور الخصية أو عدم وجود حيوانات منوية أو ما يسمى ب آه، ما يسمى بمتلازمة سيرتولي آه، اللي موجودة في الخصية ده بتبقى حالات الحقيقة آه، للأسف ما يكونش لها آه، تصرف لكن لو الحيوانات موجودة وفي انسداد ده علاجها بسيط بإجراء الإخصاب المساعد مع اتصال آخر الأخت أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت يا دكتور آه، عندي استشارة اتفضلي آه، أنا عمري 21 سنة آه، غير متزوجة آم، من اول وقت بلوغي وانا العاده عندي مش متظبطه خالص يعني مره شهر آه، شهرين ساعات تقعد لمده 3 4 شهور فمش عارفه هل هروح لدكتور استشير آه، ان انا اواظب عنده اشوف علاج او كده في ناس تنصحني تقول لي لا بعد الزواج فمش عارفه اعمل ايه وده ممكن ياثر عليا كده بعد الجواز او كده في ال- في الخلف او حاجه
هو حضرتك الأخت أمة الله ده يعني من الحقيقة مشكلة موجودة في بنات آه، كثيرة جدا وبنشوفها كل يوم في عديد من البنات إنه الدورة بتبقى مضطربة في صورة تأخير إنها بتأخر شهر واثنين وثلاثة وأربعة أحيانا آه، هذا يعني إنه التبويض غير منتظم عند هذه البنت وإنه التبويض بيتأخر شهر أو اثنين أو ثلاثة الحقيقة حالات كثيرة جدا بيجرى آه، تحاليل هرمونية وبتبان ان التحاليل آه، في النطاق او في المستويات الطبيعية وبيكون ده اسباب خارجية زي توتر زي قلق آه، نوع من ال- من الضغوط النفسية نوع من الخوف ايا كان السبب فبتكون آه، بتأثر على خروج البويضة وبالتالي بتأثر على نزول الدورة بانتظام بعض الحالات بنلاقي فيها آه، نوع من ما يسمى بالتكيس على المبيض او وجود اللي هي البويضات الضعيفه لدرجه التكيس وده طبعا بيبقى لها علاج لكن آه، يعني انا بحاول آه، اطمنك انه آه، يعني النسبه لا تقل عن 25% من البنات او 30% عندها نفس ال- آه، المشكله دي واحنا بنحاول ان احنا نعمل نوع من يعني ال- آه، التعاون النفسي مع البنت والحديث معاها انه ده شيء طبيعي وفي حالات كثيرة جدا بيعود لحالته الطبيعية وفي حالات كثيرة جدا ما بيأثرش على حدوث الحمل بيكون مجرد ان انا ب- آه، يعني احاول بعد الزواج ان انا اعيد التبويض لصورته الطبيعية او للنشاط الطبيعي سواء بأدوية او حتى لو لجأت لبعض العمليات زي المنظار لإزالة التكيسات او ما شابه لكن يعني بطمنك ان ده شيء يعني في حالات كثيرة جدا هو المطلوب فقط آه، ان اجراء التحاليل الهرمونية المطلوبة وإجراء موجات فوق صوتية على الرحم وعلى المبيضين وذلك للاطمئنان فقط على سلامتهم من الناحية التشريحية يعني وده ب- يعني علاجه بسيط وسهل فيما بعد يعني لكن ك- كاطمئنان يعني معايا اتصال آخر مدام سلمى السلام عليكم تمام مساء الخير يا دكتور مساء الخير آه، من فضل حضرتك انا متجوزه بقالي 10 شهور و... وعملنا كشف ال... آه، عندي طلع عندي كيس على الرحم أيوة.
وعملنا كشف آه، عن عن زوجي فهو عنده آه، آه، دوالي على الخصية الشمال وبعدين انا الدكتوره عملت لي آه، طلبت مني تحاليل فعملت لها اللي هو ال free, ال free testosterone ده طلع 82 و- والتستيرون طلع آه، point 99 وال TSH 91 والبروجستيرون 12.1 وبعدين ادتني اللي هو آه، آه، الب- آه، ال Prontogest ده اللي هو ال- اللبوس قالت لي بعد اليوم ال 15 من ال period آه، لمده 10 ايام
طب هو حضرتك وهو بالنسبه له هو واخد آه، الدكتور بتاعه مديله آه، ادويه قال له لمده 3 شهور لان تحليله طلع التحليل بتاعه طلع كويس فقال له لانه ما تعرضش ال- الاشعه آه، مع التحليل فاداله دواء آه، لمده ثلاث شهور قال له بعد الثلاث شهور ممكن ان احنا نعمل عمليه فقال له هي الفتره دي بالنسبه له وبالنسبه لي ممكن يحدث فيها حمل فهل فعلا ممكن يحدث فيها حمل ولا لا والله بالنسبة للرجل هو ممكن يحدث حمل لأن أنت آه، حضرتك أوضحت أن تحليله سليم حكاية الدوالي آه، سواء كانت موجودة آه، أو غير موجودة طالما أن التحليل سليم يبقى مفيش تأثير على الخصية وبالتالي الخصية بتعمل بطريقة منتظمة ممكن يحصل يحدث حمل بالنسبة للرجل لكن الحقيقة التحاليل اللي حضرتك قلتها أنت عملتي testosterone free و total وال TSH والبروجسترون الحقيقه انا شايف التحاليل دي كلها ملهاش اي علاقه بيكي يعني ما اعرفش هي طلبتها ليه هو المطلوب للست زي ما قلنا دلوقتي الاساسيات هرمون ال FSH وال LH والبرولاكتين اذا اجرينا التستوستيرون فده هتبقى حاجه مجرد ايضاح للشكل العام للهرمون لكن ال TSH ده انا برضو يعني ملوش قيمه بالنسبه لي التستوستيرون ع- يعني هل يعني ايه ايه هدفها ومغزاها من التستوستيرون برضو معلش يعني يجب مراجعه الحقيقه ال- ال- التحاليل الخاصه بيكي وهي تشمل FSH و LH وبرولاكتين دول اساسيين طلع فيهم شيء محتاج لاعاده تنظيم او اصلاح ندي علاج ما طلعش خلاص هتبقى انت صالحه ويحدث حمل في خلال 3 او 4 شهور ونصيحه الحقيقه برضو للزوج انه اذا كان التحليل سليم فلا يستمع الى اجراء عمليات آه، آه، دوالي لانه لانه برضو انا كنت الحقيقه نفسي اشير لانه في رجال كثيرين عندهم نسبه من الدوالي موجوده وبتبقى موجوده في الفحص وموجوده في الاشعه لكن ملهاش تاثير على الحيوانات المنويه او على السائل المنوي وبالتالي اجراء هذه العمليه غير مناسب وغير مطلوب بس مع اتصال اخر الاخت رضا السلام عليكم سلام الله وبركاته يا دكتور لو سمحت يا دكتور انا حصل لي حمل مرتين ايوه وحصل تسمم حمل في المرتين ايوه وبعد ما بعد كده حصل لي حمل حصل لي حمل بعد حوالي ست سبع شهور وبقى ينزل في الشهر الاولاني ما يكملش
مره واحده ولا ده كم اجهاض الدكتور قال لي ان ان ممكن نعمل طبع طويل- تبويض وبعدين اكتشف ان في لوفه في الرحم ان في ايه وقال ان قال إن- اكتشف ان في لوفه في الرحم فده سبب السقط ده اللي حصل اللوفه ولا سببها ايه بالظبط؟
وجد في الرحم ايه حضرتك انا مش سامع ها؟
وجد في الرحم ايه لوفه لوفه حجمها كام 5 سم
5 سم طب ومرتين الحمل اللي حدث فيهم حصل تسمم تسمم حمل يا دكتور حصل فيهم تسمم حمل مره في الثامن ومره في التاسع كو- كان كوي- عندي نسبه سكر يعني كويس وال... و... وتمت الولاده يعني نتج قيصري تم الله وقيصري كويس الاطفال كويسين اه كويسين ما فهمش اي حاجه آه، طب الحمد لله لكن هو بالنسبه للحمل الاخير اللي هو قال لك انه فيه تليف في الرحم او ورم ليه في 5 سم في 5 سم هو ممكن يكون فعلا سبب من اسباب الاجهاض اذا كان آه، موجود آه، قريب من تجويف الرحم وبالتالي برضو يعني بنحاول انه يتم حمل ونساعد هذا الحمل على الاستمراريه بدون اجراء عمليه اذا لا يقدر الحمل مره تانية ان هو يتم او ي- ي- يمر بسلام فيفضل آه، التعامل مع هذا الورم اللي فيه اما بعلاج لتقليل الحجم بتاعه ومحاوله ان هو ي- يكون تاثيره على الرحم طب قليل معلش يا دكتور الدكتور قال لي هنعمل متابعه تبويض نشوف ال- ال- ال- ال- البويضه ضعيفه ولا ولا متاب- ممكن ها متابعة تبويض لأي سبب يا أخت رضا هو طبعا حضرتك حملتي بتقولي مرتين ولدتي ومرة ثالثة إيه اللي يكون حدث في التبويض طبعا هنا المشكلة مش مشكلة تبويض خالص هنا المشكلة مشكلة الورم الليفي بنحاول إن احنا نشوف هذا الورم الليفي مكانه فين في الرحم حجمه كام بالظبط هل هو مؤثر على تجويف الرحم ولا مش مؤثر ويتم التعامل معاه إما بالعلاج وإما بإجراء عملية استئصال هذا الورم الليفي يعني ده- ممكن تاخد علاج من غير عمليه يا دكتور في بعض الأدوية بس لها محاذير معينة ولها طرق معينة هذه الأدوية بتبقى في صورة حقن بتعطى بطريقة معينة وبشكل معين محاولة إن هي تقلل حجم هذا الورم الليفي أو تعمل فيه نوع من الضمور ولكن هي- هذه الأدوية لها تأثيرات معينة هيوضحها طبعا لك الطبيب المعالج المفروض إن لها تأثير على التبويض وإن هي بتأخر موضوع يعني لازم تبقي فاهمة الصورة كاملة معينة إنه ال- طريق العلاج له آه، نظام وبياخد فترة معينة على ما يرجع التبويض لحالته طبيعية لكن استئصال الورم الليفي ده طبعا عملية بتنتهي بنهاية آه، استئصال ال- الورم الليفي إذا كان في حجم أو في وضع أو في مكان يحتاج للاستئصال الحقيقة ده محتاجة يعني آه، إجراء موجات صوتية آه، بدقة لتحديد مكان وحجم الورم الليفي آه، آه، تحديد برضو نسبة آه، الهرمون في الجسم اللي اللي موجودة هل هل في اختلال نتيجة وجود هذا الورم الليفي وطبعا مش الورم الليفي اللي بيعمل اختلال في الهرمون لكن اختلالات الهرمونات ممكن تكون هي السبب في هذا ويجب ال- ال- تقييم الحالة سليم واختيار يا إما طريق العلاج أو طريق استئصال الورم الليفي معايا اتصال آخر مدام شيماء السلام عليكم ازيك حضرتك يا دكتور ازاي الصحة الحمد لله
يا دكتور حضرتك انا اخر مره مخلفه من سبع سنين ومن ساعتها الدوره ما بتنزليش خالص الا بحقن وبرشام فعملت تحاليل هرمونات ايوه لمده ثلاث سنين ورا بعض تحليل التحاليل كلها كويسه عملت اشعه طبعا برضك الاشعه كويسه عملت منظار على الرحم آه الرحم كويس جدا ما فيهوش اي حاجه من جوه انا عايزه اعرف بقى آه، وباخد وباخد ساعده منشطات كل اول دوره آه ابر وكلومين ما بيجيبش معايا تنشيط تبويض ما- يعني- عايزه اعرف بقى حضرتك يعني حالتي دي ايه الدورة الدورة منقطعة من سبع سنين اه من من بعد الوقت مباشره انا وانا بنت كانت بتنزل لي طبيعيه جدا وانت كل ولدت اول شهر تنزل ولدت مرة واحدة اه من سبع سنين ما خل- ما حملتش تاني مم. لا بس انا بتكلم على الدورة مش منتظمة او ما بتجيش ما بتنزلش خالص الا بحقن وبرشام اه هنا طبعا آه، يعني السبب ممكن يكون في حاجة من اتنين ممكن يكون في التبويض وده في الغالب انه حدث فيه ضعف في التبويض شديد ادى الى انه عدم خروج البويضات وبالتالي ما بتنزلش الدورة الا بتنشيط تبويض وتعود او ان يكون في حدث خلل في البطانة الداخلية للرحم وبالتالي الدورة برضو ما بتنزلش إلا بإعطاء علاج وبيكون في صورة آه، هرمونات بتاع بتاع بتاع بتساعد على إعادة تكوين بطانة الرحم ونزولها في صورة دورة الحقيقة برضو الحالة ديت محتاجة تقييم في شيء آه، أحيانا بيكون سبب من ضمن هذه الأسباب أنه آه، أثناء الولادة الست لو تعرضت لنزف بكمية كثيرة ده بيعمل نوع من الهبوط الحاد في الغدة النخامية وبالتالي بيؤدي إلى انه انقطاع الدورة تماما آه، عن آه، السيدة وبالتالي بتحتاج آه، آه، إعادة تنشيط بصورة مكثفة فهو واضح يمكن أن الأدوية اللي هي بت- بتحصل عليها السيدة آه، الفاضلة شيماء أنه هي أقل من المطلوب ويجب إعادة التقييم مرة أخرى وإعادة آه، آه، آه، إعطاء الأدوية المنشطة بصورة قد تكون مكثفة أكثر إذا استجابت فيبقى آه، الاستجابة آه، إن شاء الله خير إذا لم تستجيب ممكن إن هي تستعين برضو الإخصاب المساعد لأنه ده هيكون آه، فيه فايدة كبيرة جدا في مثل هذه الحالة معايا اتصال آخر مدام نورة السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة يا دكتور السلام أيوة عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو وبركاته سمحت يا دكتور أنا متجوزة بقالي حوالي ست سنين وأول ما اتجوزت الحمد لله يعني حملت على طول وخلفت ولد وبعدها بسنتين شلت الوسيلة وبرضه ربنا رضاني وخلفت جيت بعدها بعدها بسنة ونص بعد ما خلفت العيل التاني حصل لي حمل خارج الرحم أيوة فرحت للدكتور وكده وقال لي ده انت لازم تشيل الانبوبه الانبوبه الشمال فشالها لي شال الانبوبه الشمال بس المبيضين موجودين تمام وبعدين آه، اداني وسيله اللي هو البرشام ابو 17 جنيه ده قال لي مالكيش جهاز تاني بقى خدي وسيله اللي هو البرشام ابو 17 جنيه ده مشيت عليه سنه ونص وبعدين بطلته آه، بعد ما بطلته على طول انا نسيت ان انا بطلته يعني نسيت إيه، ان انا وقفت البرشام ان انا قلت يعني ايه ربنا يرضيني تاني فانا نسيت ان انا بطلت البرشام فلقيت آه، في الشهر اللي انا بطلت فيه البرشام حملت كويس وانا كنت ناسيه فاجهدت نفسي في الشقه فبعد بعد كده افتكرت بقى ان الدوره ما جاتش بقالها شويه طب ما احلل بقى فحللت يوم ما حللت عرفت ان انا حامل في نفس اليوم بالليل نزل الحمل تمام فرحت للدكتور وكده قال لي لا ده انت تعملي اشاعه ممكن يكون كان خارج الرحم فرحت وعملت اشاعه قال لي لا ده هو الحمل كان طبيعي في الرحم ونزل سؤال انما الانبوبه كويسه وموجوده تمام وبعدها قعدت بعدها حوالي 3 اشهر ما حصلش حمل جيت رحت للدكتوره قالت لي انا هديكي برشام اللي هو بتاع التنشيط اللي هو Clomid ده قالت لي عشان ينشط لك ان انت كده عندك انبوبه واحده فانا عايزه اشغل المبيضين مع بعض فادتني برشام التنشيط ده ع- يعني خدته من يوم الثالث من الدوره وقالت لي من يوم ال 16 خدي اللي هو دي دي دي, Duphaston اللي هو مثبت مثبت الحمل اه فانا خدته الشهر خدته شهر ما حصلش حمل تاني شهر قال لي قرريه تاني تاني شهر خدته برضه ما حصلش حمل فبصراحه ما رحتلهوش كويس ومن ساعتها بقى ما ما رحتش لحد بصراحه بقالي حوالي دلوقتي يجي سبعة اشهر ما رحتش لحد تاني والله انا شايف ان انت ما فيش مشكلة يا اخت نورة لان هو طبعا واضح ان قناة فالوب اللي هي موجودة سليمة وان حدث من خلالها حمل اللي هو اللي حدث له اجهاض وانه فرصة حدوث الحمل موجودة لكن يجب ب- وضع في الاعتبار انه التبويض بيحدث كل شهر من احدى المبيضين وانه ان البويضة المفروض انها ت- تصل للرحم عن طريق قناة فالوب اللي هي في سليمة فاحنا هنا بنتعامل مع كأننا مبيض هي- هيفرز الشهر ده والشهر الجاي مش هيفرز وبالتالي كأن السبع شهور دول يختزلوا في ثلاث شهور او اربعة فدي تعتبر فترة بسيطة ليست كبيرة ان انا انا ادي كولوميد وادي دوفاستون وادي ما كل ده ملوش اي قيمة طالما ان حدث حمل اذا ك- اذا اذا تركت نفسك من غير علاج خالص ممكن يحدث حمل تاني من غير اي شيء خالص في خلال ثلاث شهور إذا في نوع من التوتر والقلق فكل المطلوب فيما بعد إن يحدث إن إحنا نجري ما يسمى بأشعة الصبغة على الرحم للتأكد من سلامة قناة فالوب من عدم ولا تاخدي أي أدوية بعد كده يعني تترك نفسك لمدة ثلاث شهور إن شاء الله هيحدث حمل من غير شيء خالص وبدون أي منشطات وبدون ال- إن هي تنشط المبيضين عشان آه، تنشيط المبيضين ده ليس له قيمة في السيدة اللي هي آه، استوصل لها قناة من قنوات فالوب يعني انا نشط ما بين اعمل بالبيبي التاني ايه دلوقتي ال- البويضه لا تستطيع انها ت- ت- ت- ت- تدخل من الناحيه الاخرى او ده نادر جدا الحدوث فانا بعتمد على المبيض اللي هو في آه، ناحيه قناه فالوب السليم فيعني ارجو ترك الامور بدون اي علاج خالص ثلاث شهور هيحدث حمل ان شاء الله مع اتصال اخر الاخت اسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه
أنا دكتور آه، بيديني حمل بس بينزل آه، على طول يعني ما بيوصلوش مصر
طب آه، ممكن توطي التلفزيون يا اخت اسماء وط- وطي صوت التلفزيون بس آه، حصل كم مره الحمل اللي ما يكتملش
حصل خمس مرات بينزل الحمل في ال- في انهي ميعاد كم بقى كام شهر
بيتلحلح يعني بينزل عليا دم بعد ال- بعد 45 يوم ال 50 يوم اه يعني بيكتمل شهر من شهر ونص لشهرين يعني معلش انقطع الاتصال هنتظر الاخت اسماء مره اخرى مع اتصال اخر مدام منى السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور آه، أنا متجوزة بقالي أربع سنوات آه، بعد زواجي بشهرين حصل حمل بس الحمل كان خارج الرحم في ال- الأنبوب اليمين استأصلوا ال- الأنبوب وفضل ال- ال- المبيض المبيض أكتف وكل شهر بيطلع بويضتين والدورة منتظمة بتيجي كل 26 يوم حتى بعد العملية جت برضو بعد 26 يوم من العملية بالظبط آه، بعد الحمل بعد العملية بحوالي كام شهر حصل حمل بس الحمل ما استغرقش 35 يوم ونزل آه، من حوالي شهر حصل برضو ان الغ- الدورة اتأخرت اتأخرت سبعة ايام بالظبط عن ميعادها آه، عملت الاختبار فكان في حمل بعد كده اتأخرت آه، بعد كده ال... بعد كده ال- اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عملت منظار بطني ورحمي قالوا لي مفيش اي حاجه خالص سليمه مفيش حاجه بس انا عندي المبيض آه، الشمال آه، مش شغال ضعيف آه، في نسبة تكيسات خفيفة خفيفة جدا بس برضه الدورة منتظمة ما عنديش أي حاجة أو أي عرض بيقول إن أنا إن إن ده إن إن, إن التكيسات مأثرة عليا يعني آه، فبعدين في دكتوره قالت لي ان ممكن يكون اصلا البويضات اللي بتخرج دي عشان كده الحمل بي بينزل تكون ضعيفه فقالت لي اعملي الايه هرمون ال AMH فعملته فعم- فطلع نسبته 3 من عشرة فقالت لي ان الوقت انا طبعا عندي 33 سنه فقالت لي ان الوقت كده آه، بيجري منك المفروض تعملي خصاب آه، يعني مساعد من بره اللي هو الحقن المجهري او الاطفال انا بيبقى كده مم.
هل النسبه دي تساعدني ان انا اعمل الحقن المجهري
آه، ولا اتفضل هيبقى ازاي يا ريت حضرتك بس حاضر هو طبعا آه، يعني واضح ان بيحدث حمل آه، عدة مرات يعني حصل حمل خارج الرحم مرة وحصل مرتين حمل 35 يوم و37 يوم ولا يعتبر طبعا آه، بداية تلقيح او حمل الحقيقة ده بيعني ان التبويض آه، ليس يعني ضعيفا ولا ليس به شيء ولكن يمكن تكون آه، السيدة منى محتاجة فعلا انها تاخد آه، نوع من المنشط ل آه، يعني آه، تنشيط المبيض الايسر اللي هو ناحية ال- آه، قناة فالوب السليمة وبالتالي ممكن يحدث حمل بسهولة جدا هو الحقيقة النقطة الأخيرة اللي هي ما يسمى بال AMH او ال anti-Müllerian hormone اللي هو طالع 3 من 10 3 من 10 ده يعتبر بداية النسبة الطبيعية هو بيتراوح من 3 من 10 لحد 10 آه، آه، يعني 10 آه، رقم 10 آه، كامل يعني صحيح يعني رقم 10 من 3 من 10 ل 10 صحيح الحقيقة يعني هو آه، آه، هذا الهرمون احنا بنعتمد عليه في إيه، ايضاح او بيان فعلا كتلة التبويض داخل المبيض وبنعتمد عليه فعلا في حالات كثيرة جدا ان احنا نقول لهذه السيدة انت هيتم لك حقن مجهري او ي- يعني يصح ان يتم لك حقن مجهري ويكون نسبته آه، كويسة ولا ما يصحش على حسب نسبة الهرمون اللي موجود بس الحقيقة حاليا ويمكن في السنة الأخيرة ديت في أبحاث كثيرة جدا بتشير وبتدلل على انه هذا الهرمون الانتيمولير هرمون في اوقات كثيره جدا بيكون ليس آه، له علاقه مباشره مع نسبه التبويض او كتله التبويض داخل المبيض فارجو من الاخت منى انها تعيد هذا الهرمون تاني في معمل اخر يبين النسبه بدقه وانا شايف الحقيقه لانه برضو انا تعاملت الحقيقه آه، في شغلي الخاص مع حالات كثيرة بنسبة هذا الهرمون وكان عندهم تبويض كويس جدا يعني كانت النسبة تقرب من هذه النسبة والتبويض كان عندها في حين ان هو علميا بيقول ان نسبة التبويض هتكون ضعيفة جدا وان الاستجابة هتكون ضعيفة جدا لكن فعلا في حالات استجابت واخرجت وافرزت بويضات يمكن لم يتوقع افرازها فمعلش يجب اعادة الهرمون تاني ومحاولة اعطاء منشط في البداية وعدم اللجوء الان لاخصاب المساعد واعطاء منشط لتنشيط المبيض لانه فرصة حدوث الحمل واردة وموجودة يمكن بنسبة كبيرة عندها ان شاء الله يعني معايا اتصال اخر الاخت مروة السلام عليكم
ازي حضرتك يا دكتور اهلا بيكي أه، بقول لحضرتك يا دكتور انا متجوزه بقالي أه، تسع شهور ايوه
أه، ورحت للدكتور فقال لي ان ان انا يعني التبويض عندي كويس والرحم كويس ومفيش عندي مشاكل بالنسبه لجوزي أه، راح عامل تحليل أه، راح عمل تحليل بول فالدكتور قال له ان ان هو عنده أه، صديد وعنده الحيوانات المنويه ضعيفه يعني بول اه طب هو الحيوانات المنوية هتبان في البول ازاي مش عارفة هو راح عمل كده فالدكتور قال له آه، دي آه، الحملات المنوية عندك ضعيفة وفي صديد في البول واداله علاج يعني فأنا بقول آه، يعني حضرتك ممكن هو يروح للدكتور يعمل آه، يعني تحليل سير منوي لا هو يروح لدكتور تاني خالص يعني لانه ما يعني تحليل البول مش هيظهر اي حيوانات منوية البول ما ليس له علاقة بالحيوانات المنوية هو ده يجري تحليل سائل منوي بطريقة من م- يعني مظبوطة في معمل يكون متخصص ومعمل يكون بيستخدم الكمبيوتر في التحليل وبالتالي هيبان التحليل سليم ولا غير سليم لكن واضح ان الدكتور اللي هو اتعامل معاه ده بيتعامل كده اللي هو بلدي يعني يعني التحليل بول قال له الحيوانات المنوية ضعيفة ده بيتكلم اي كلام فيعيد تحليل السائل المنوي في معمل متخصص ويعرضه على طبيب اخر يكون متخصص او طبيب امراض تناسليه متخصص هيفيده طبعا هيفيده طبعا والامور هتمشي طبيعيه لو ان التحليل سليم ان شاء الله يعني معايا اتصال اخر مدام مي السلام عليكم لو سمحت يا دكتور انا متجوزه ليا سنتين ونص وما حصلش حمل ايوه وعملت اشعه بالصبغه نضيفه بس هي الهرمونات عندي البيضات هي الضعيفه ايوه واخدت منشطات ياما بس ما فيش استجابه لي ودلوقتي الدوره ما جاتليش متاخر عليا ليها آه 26 يوم ما جاتلي عملت اختبار حمل ما فيش حاجه ظهرت مم.
ما فيش حمل مش عارفه يا دكتور ده طبعا واضح ان المشكلة عند الاخت مي هي في التبويض وواضح برضو انه بيتم علاجها بطريقة يمكن تكون عشوائية او اقل من المطلوب طب معلش ممكن اسمع من التلفزيون الرجع حضرتك يا اخت مي ان تعملي برضو زي ما قلنا تحليل هرمونات شاملة خاصة بالتبويض وذلك لتحديد السبب في ضعف التبويض هل هو ضعف عام او ضعف مزمن او تكيس على المبيض او في اسباب ما يسمى بالبطانة المهاجرة ايا كان السبب اللي موجود حاصل للسبب وبالتالي العلاج هيوجه توجيه سليم لانه هذه الحالة هي فعلا واضح ان التبويض فيه المشكلة هدي المنشط المناسب بالجرعة المناسبة وبنوعية الحقن المناسبة او نوعية الاقراص المناسبة هيتم حدوث حمل اذا لم يحدث حمل في خلال ست شهور من اعطاء المنشط او في خلال سنة باجري عملية منظار وهذا المنظار اذا فيه بعض التكيسات على المبيض بيتم ازالة هات- هذه التكيسات او نوع من الكي لهذه التكيسات واعطاء العلاج المنشط بعدها نسبة حدوث الحمل بتصل لاكثر من 80% بعد المنظار طبعا آه، في هذه الايام فيه آه، آه، ن- ن- بعض الناس اللي بت- بتتحدث عن ان العلاج بيجيب نتيجة والمنظار ما خلاص ما نعملوش يعني ك- طبعا دي كلها اراء آه، شخصية الحياة ب- بتكون اراء يعني محبطة لكن المنظار فعلا آه، علميا ومن الابحاث ومن التجارب آه، له نتائج هائلة جدا اذا العلاج ما جابش نتيجة في خلال ست شهور او سنة من العلاج الحقيقة يعني آه، يعني أنا سعدت بالأسئلة اللي أنا سمعتها أو وصلت ليا والحقيقة أرجو أن أنا أكون أفدت آه، الأخوات آه، الفضلات في الإجابة وأرجو لهم طبعا جميعا التوفيق وأرجو لهم آه، جميعا الإنجاب في أسرع وقت وحياة آه، زوجية وأسرية تكون سعيدة آه، لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أشكر السيدات والسادة آه، مشاهدي قناة رحمة وبشكرهم على آه، تواجدهم معي آه، يعني بسعد دايما أن أنا ألتقي بيهم وإن شاء الله نلتقي بهم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة